أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هموم الناس وفتنة إنسانة الرسالة وصلتني من إحدى الأخوات تشتكي حالها قالت أنا والحمد لله منذ ستة أشهر وأنا في حال مختلف عن السابق حيث بفضل الله واظب على الصلاة كما أنني والحمد لله أزيد في البداية كنت حريصة على الفرض ودلوقتي الحمد لله السنن ثم القيام إلى أن وفقني الله عز وجل بالمواظبة على صلاة الفجر في وقتها وقيام الليل كان قبليها وللحمد لله أنا على هذه النعم ربنا أكرمني بيها قالت إنها كبرت في السن ولم توفق في تجربة زواج ولم تتم حتى خطوبتي لأن كل المحاولات تبوء بالفشل في مهدها رغم إنها متفوقة في عملها وميسورة ماديا نوعا ما اخواتها اتجوزوا سواء كانوا بنين او بنات وفضل الله كانت هي نعمة الاخت والفتاة لاهلها من دعوة ابيها للالتزام بالصلاة وصار الان لا يترك فرضا فين المشكلة المشكلة قالت ان انا انسانة مزدوجة الشخصية بالنسبة لاهلي انا العقلة الرزينة اللي بيعتمد عليها حتى كل من حولي يشهدون لي بذلك سواء في عملي او جيراني او حتى في الجمعية اللي انا عضوة فيها كمان انا بحظى بحب كبير لكل من حولي لكن مش هنكر اني بيني وبين نفسي بقع في حاجات كتير مش كويسة وبقع في ذنوب كتير من ذنوب الخلوات كمان كنت في عملي بستحل لنفسي انا وزمايلي فلوس فكنا لما نعمل ميزانية للشغل اللي احنا بنعمله كنا بنعمل معاها حساب لمصاريفنا الشخصية طوال فترة العمل اللي تقريبا كانت بتبقى حوالي اسبوعين وندخل الفلوس الشخصية دي في مصاريف الشغل لكني ربنا كرمني وسافرت للعمرة وبعدها رفضت اخد من الفلوس دي تاني وقعدت في صراع بيني وبين نفسي في حاجات كتير من اللي انا كنت بقع فيها وكنت للأسف بفشل وجاني وقتها احساس ان عمرتي لم تكن مقبولة لان حالي لم يتغير في الذنوب اللي انا كنت بعملها وجه العام التالي وطلعت عمره برضو لكن وقفت مع نفسي وقلت دي فرصة تانية ربنا منع عليا بيها ومش لازم اضيعها وبدأت التنفيذ واول حاجة نجحت فيها اني رحت لصاحب الشركة بتاعتي وصارحته بكل اللي كنت بعمله في موضوع الفلوس اللي احنا كنا بناخدها موضوع المصاريف الشخصية اللي كنا مدخلها في ميزانية الشغل وطبعا سألني مين كان معاكي فقلت له زمايلي وكنا بنعتبر ان ده حقنا لان المدير كان بيبخسنا حقنا في البدلات قالت لكني غير مرتاحة لهذا الامر لان المدير في اخر مرتين كان بيخلينا نزود على الميزانية مبلغ ولما نصرف المبلغ بيخلينا نرجع له جزء منه هياخده هو المدير يعني كأني انا وزمايلي بنسرق الفلوس من صاحب الشركة ونديها للمدير وكانت نتيجة كلامي ان صاحب الشركة قال انت هتسافري للعمرة امتى فقلت له بعد بكرة فقال لي سافري ولما ترجعي نتكلم وملكيش دعوة انا هتصرف تاني يوم كان المدير عرف بمقابلتي لصاحب الشركة وكان رد فعله اصدار بيان عام لكل فروع الشركة بعدم السماح لي بالدخول لاني مفصولة فوضت امر ربنا وانا لا اعرف بعدها هيحصل ايه وسافرت العمرة واخلصت الدعاء لله ان ربنا يقبلني ويطهرني ويساعدني ويعني ان ارجع من عمرتي احسن وكنت مع كل صلاة اصلي لله عشر ركعات كنت مقسماهم كده ركعتين توبة وركعتين شكر لله ان ربنا يرفع عني الظلم ركعتين ان ربنا يرفع عني الظلم لان المدير ظلمني انا وناس كتير قوي وركعتين كل ده من باب يعني قضاء الحوائج ان ربنا يرزقني زوج صالح وركعتين ان ربنا يرزقني الرزق الحلال تقول اقسم بالله العلي العظيم اخر يوم في العمرة امي قالت لي تعالي نصلي ركعتين في حجر اسماعيل فخدتها من عند الباب ودخلنا حتى حجر اسماعيل ومجرد ما وجدت ليها مكان قلت لها صلي هنا وحاول وحاولت انا اجد مكان وفعلا وصليت ودعيت ربنا واحنا خارجين لمكاننا مع باقي المجموعة عشان نصلي العشاء ونرحل جاني اتصال تليفوني من زمايلي واذا باحدهم يقول لي يا شيخة حرام عليكي كنت ادعي على الراجل بالراحة فقلت مين قالوا لي المدير تم طرده من الشركة بعد مصيبة سرقة كبيرة سبحان الملك وكل الشركة بتقول ان ده علشان اللي عملوا معاكي ولقيت نفسي بنهمر في البكاء بشدة لاني شعرت ان الله سبحانه وتعالى تقبل مني وبعدها رجعت عملي مرة تانية وصاحب الشركة قال لي انه سامحني انا وزمايلي وتبت عن اي جنيه حرام والحمد لله وكمان رغم ان صاحب الشركة برأني من اي مال الا انني بفضل الله تصدقت بمال كويس وكمان في العشر الاواخر من ذي الحجة تصدقت باخر بمبلغ اخر مثله ويشهد الله العلي العظيم انه من مال حلال اكتسبته من تعب ومشقة ولا انكر ان البركة حلت عليا من وقتها من ساعة ما كلت من حلال وما دخلش مالي شيء فيه حرمة او شبهة لكن ظلت الذنوب ذنوب الخلوات ذنوب السر اللي انا بقع فيها ظلت بقع فيها على فترات فضلت شهر ونص عقلة وبعدها لقيت اني حنجرف فعملت زي ما انت اوصتنا في حد في احد الدروس ان احلف على نفسي بشيء عظيم وفعلا اقسمت انه في حال اذا هممت او فعلت اي من هذه الاشياء ان انا اصوف الف يوم واسجد شكرا لله رب العالمين لانه وفقني لذلك حتى الان بقالي حوالي ست شهور اقسم بالله كرهت كل ذنب كنت بعمله الله اكبر والذي لم اكن لابعد عنه ابدا لاني كنت متعودة على الذنوب دي بفضل الله عز وجل تجربة نجاح في التخلص من ذنوب الخلوات اللي الناس بتقول انها صارت من المستحيلات انها تتخلص منها بتقول بفضل الله كنت بعمل الذنوب دي سنوات طويلة ورغم ان انا كانت بتجيلي فتن فلاقي من مواقع سيئة على الميل الا انني بفضل الله قبل ما بفكر افتحها كنت بحذفها في الحال واصبحت نفسي تشمئز من كل ذلك وهو كده يا جماعة يعني تعليق سريع قبل ما نكمل قصتها هو كده يا جماعة اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يحول بينه وبين هذه الذنوب تطلع بقى الذنوب دي اي ما كانت اي ذنب انت متعود عليه اي ذنب انت بتقعي فيه ونفسك ربنا سبحانه وتعالى يغلق عنك هذا الباب اعمل حاجتين رقم واحد عليك بقيام الليل اشمعنا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه منهات عن الإثم ومكفرة للسيئات وفي رواية مطردة للداء قيام الليل بالذات, بالذات يخلي الواحد بينه وبين الذنوب دي يشمئز منها ودي الحاجة التانية انك تدعي كتير جدا جدا ان ربنا سبحانه وتعالى يحبب اليك الايمان اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره اي دي بقى وكره الي الكفر والفسوق والعصيان يا رب اكره كل ذنب بقع فيه يبعدني عنك يا رب يبقى الواحد مشمئز من الذنوب دي فيجي قرفان بقى زهق بقى مش عايز يقع في الحاجات دي بقى فالحاجتين دول مع الحاجة اللي هي عملتها دي ان الانسان يحلف على نفسه يحلف على نفسه بعمل يقدر عليه اه وحاجة تجيبك والله العظيم لو عملت كذا لكون متصدق بمبلغ كذا رقم كبير مش حاجة قليلة والله العظيم لو عملت كذا لكون صايم هي قالت ألف يوم يا سيدي عشر أيام يا سيدي زي ما يكون حاجة يبقى أثرها قوي عليك قالت لكن يأتي الاختبار الحقيقي كل اللي فات ده الذنوب اللي بقع فيها تأخري في الزواج المشاكل اللي كانت عندي في الشغل اتطردت من الشغل وانفصلت والحمد لله ربنا رجعني كل المشاكل دي اختبارات وفتن احنا عشان كده قلنا فتنة انسانة لانها بني ادمة نحسبها على خير وواضح انها فيها خير عظيم وخير كثير انها بتوفق لهذه الطاعات ولعل الله عز وجل يتقبل توبتها لكن بني ادمة بتقع في اخطاء زي كل بني ادم بتقول حيث انني منذ عامين وانا على علاقة بشاب لاحظوا انها متأخرة في الجواز ولاحظوا اللي قلناه قبل كده في الجوع العاطفي ولاحظوا الفتن الشديدة اللي بتأتي للإنسان من القواعد في حاجات كده قبل كده قلنا لكم القصة بتاعت هرم مسلو لما قال ان الاحتياجات البشرية دي ست طبقات كده وكل حاجة بتؤدي للي بعديها كانت رقم واحد فيها احتياجات البني ادمين ياكل ويشرب ويتعالج وينام كويس الحاجات الأساسيات ويتجوز ويستقر نفسيا ويشعر بالسكن فبتقول انه منذ عامين وانا علاقة بشاب وكان في محاولة للارتباط ولكن حدثت مشاكل ولم يتم الارتباط لانه امه رفضتني لاني قده في السن وفرصتي في الانجاب هتكون قليلة وكمان مش جميلة قوي خدوا بالكم بقى رغم انه شاب عادي وقصتي مع الشاب ده ان عرفته وهو بدون عمل وكان مهموم لان امه لا تسأل عنه ولا تهتم بيه وتتركه بالاسابيع لا تفكر في ان تكلمه بالتليفون لانه بيعيش في بيتهم اللي بنوه في المنطقة الفلانية حيث كل واحد منه واخواته كل واحد واخد شقة وابوه وامه بيعيشوا في شقتهم في مكان اخر يعني هو بنوا بيت والعيال كلهم فيه كل واحد واخد شقة والاب والام في مكان بعيد وكان رأي امه ان البنت والولد سلعة في سوق الزواج يعني مش كل بنت يكون ليها شبكة زي التانية لا كل واحدة حسب ظروفها المهم عرفته وهو في حالة سيئة من الاحباط واليأس والوحدة وبمجرد دخولي في حياته اتغيرت حياته حيث بدأ يهتم اه اهتمامي الغير عادي بيه سواء نفسيا او ماديا لدرجة اني كنت بعمل له الاكل واشتري, واشتري له هدومه وما يلزم ونتقابل وياخد مني كل ده وهو غير مصدق انه في حد ممكن يعمل كده وفضلت على هذا الحال ما يقرب من سنة واقسم بالله كنت كل مرة وانا رايحة قبله ادعي ربنا ان لا يجمعني به الا على الحلال وخير لان نفسي كانت بتلومني كتير على هذه المقابلات وهو ده واعظ الله في قلب الانسان لما الانسان بيقع في اخطاء ويبقى عارف ان هو بيقع في اخطاء فبيبقى واعظ الله في القلب ويحك لا تفتح ما تفتحش الابواب دي ما تمشيش في السكة دي ما تقابليش شباب كده ما تكلميش كده ويحك لا تفتح انك ان تفتحه تلج لو فتحت الباب هتخش فيه ولو دخلت ممكن تتوحل ولو توحلت مش يمكن ما تقدرش تتخلص من اثار الذنوب تقول انا كنت بلوم نفسي كتير على هذه المقابلات وما يمكن ان يتخللها من كلمات او غيره الى ان وفقه الله بعمل محترم وحياته بدأت تتعدل طبعا كان جاء لخطبتي وكلم والدي واتفقوا على كل شيء وبقى انه إن يجيب اهله عشان نخلص الاتفاقات لكن لا امه رفضت بالتلاتة وهددوه بانهم هيقطعوه واقسم لك بالله ان اسباب رفضها ليا ما قلته سابقا انه انه قدها في السن وانها مش حلوة قوي وبالتالي هو يعني ملهوف عليها بتاع ايه طبعا هو من النوع اللي بيتأثر بالكلام ده غير ان اهله هم اللي بنوا البيت يعني ممكن يطردوه من الشقة وكمان كانوا هيساعدوه في تأسيس الشقة المهم موضوعنا فشكل ولكن لم ينقطع الاتصال بينا الى ان جاء وقال لي ان امه شافت له عروسة وبدأ الترتيبات وهو هيروح معاها ويمشي عادي وفي الاخر هيخلي الموضوع يفشل ويقدر بكده نرجع تاني وكنت بصدقه لحد ما الموضوع وصل الى ان اهل العروسة هيروحوا يشوفوا الشقة وقتها حسيت انه بيضحك عليا فاخدت من على موبايله رقم عم البنت اللي كان هيخطبها وطبعا هو كان كل يوم بيحكي لي على كل التطورات وكلمت عم البنت دي وحكيت له الحكاية بتاعتي معاه وانه بيحاول ينفذ كلام امه عشان في الاخر يرجع ونتمم جوازنا وطلب مني عم البنت اني اتصل بيه واخليه يقول الكلام ده في التليفون وفعلا عم البنت سمع بنفسه كلامه ليا وطبعا باظت الجوازة وباظت كل حاجة حيث انهار لما عرف اني عملت كده واني بوظت له حياته وخدعته وطبعا انا عارفة اني عملت غلط كبير بس كان صعبان عليا نفسي ولكن بعد فترة رجعت علاقتنا تاني لكن بعد العمرة التانية اللي حكت عليها اصبحت لا استطيع الكلام معاه زي الاول وكنت بقول لنفسي ابعدي عنه وهو لو خير ليكي ربنا هيجيبهولك ولو ملكيش اي نصيب فيه مش ممكن توصلي له اطلاقا لان ده رزق وما عند الله لا ينال الا بطاعته وكنت اغيب بالشهر وارجع اضعف واحن للكلام معاه هو طيب لكن اناني شوية عاوز ياخد كل حاجة الى ان جاء منذ شهرين بعد فترة كنت قطع الاتصال بيه فقال لي انه ماشي في مشروع جواز جديد فاصبحت لا اعرف ما افعله وكررت الاتصال به مرتين منهم مرة كلمني ست ساعات بيحكي لي ان العروسة مش زي خالص وانه قلقان ومش لاقي نفسه معاها لكن هي بنت اصغر مني بحوالي 8 سنين وانه بيتمنى انها ترفض الموضوع بتقول ولا استطيع ان اصف لك العذاب والمرار اللي كنت بعيشه وهو مرة يقدر ومرة يقول لي دي مشكلتك مرة يقول لي هنرتبط ومرة يقول لي احنا مش عارفين نعمل ايه ده غير كلامه عن حبي ليه واللي كنت بعد ما, بي ما بقوله بندم عليه وبيفكرها بالكلام ده وجاء العهد الثاني اني اقسمت على نفسي نفس القسم بتاع الذنوب اني اصوم الف يوم اذا حاولت الاتصال بيه او اكلمه باي طريقة سواء تليفون او نت او غيره والحمد لله ربنا موفقني بس اقسم بالله اني شفت اكتر من رؤية جاتني فيها جدتي الامي وهي بتقول لي الصبر اصبري انت جزائك عند ربنا كبير والله العظيم ربنا هيحقق لك اللي انت عاوزاه بس الصبر الصبر الصبر والله هيرجع لك بس الصبر وصحيت من النوم وانا ببكي بشدة واقول انا صبرة وغيرها رؤية تانية والله منذ شهر شعبان وانا اتعودت على الاستغفار كتير يصل هذا الاستغفار الى 7000 مرة في اليوم هي مجتهدة جدا والتسبيح والتكبير والحمد لله بصلي فرايد ونوافل وصمت 13 يوم حتى الآن من الشهر اللي احنا فيه لاني صمت بنية ان ربنا يفرج كربي وهمي الذي يلازمني وبصلي قيام وببكي من شدة الخوف من ربنا خايفة يكون في حاجة مش عارفة ازاي استغفر منها خايفة ان يكون همي وكربي غضب من, من ربنا لان سمعت انه ممكن البنت بذنب تعمله مع ولد يكون سبب في عدم زواجها الأهم أنه أحيانا بقول بيني وبين نفسي أنا بجتهد في الدعاء والطاعات سواء صيام أو صلاة أو صدقة لأني أعرف فضلها العظيم بصراحة أنا التزامي أكتر منه لأنه مقصر في بعض الحاجات وبيحب طول الوقت يتكلم كلام أكيد من وراه ذنوب فأقول لنفسي أستغفر الله على ذلك هو حياته هتبقى كويسة خطب بنت أحسن مني وهيعمل بيت ويستقر طب وأنا رحت فين كده يبقى أكيد هو ربنا سبحانه وتعالى من عليه عشان هو أحسن مني وكمان خطيبته عند ربنا أحسن مني عشان كده ربنا وفقهم للاستقرار وعمل حياة جميلة أنا ببكي من شدة الخوف من ربنا وكمان مؤمنة جدا ان ربنا قادر على كل شيء بالله عليك قل لي على طريقة عملية استطيع ان اتغلب على شيطاني واستحلفك بالله انك تدعي لي ان ربنا ينصفني واني ربنا يقبلني وانه ربنا سبحانه وتعالى يوضح لي هعمل ايه قصة مليئة بمعاني ومحتاجة نشخص المشكلة ونشوف هنعالجها ازاي كالعادة لكن بعد الفاصل ورجعنا لكم بعد الفاصل وفتنة انسانة الموضوع عايز انبه على كذا حاجة في قصتها اول حاجة قلنا ان كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون الإنسان مننا بيبقى في صراع ما بين حق الرب وحظ النفس والإنسان المخلص هو اللي بيستطيع إنه يخلص العمل من حظ النفس ويبقى العمل حق للرب سبحانه وتعالى هو كده ممكن البني آدم يكون بيعمل الأعمال الصالحة العظيمة دي من صلاة وصيام وقيام وصدقات وعمرة وبشكل كبير بتستغفر في اليوم 7000 مرة وبتعمل كذا وبتعمل كذا هو ممكن يكون الإنسان بيعمل الحاجات دي ويضعف أيوة حتى يباشر الإيمان بشكل كامل القلب لأنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لنا ما من عبد يذنب ذنبا إلا نكتت في قلبه نكتة سوداء بيبقى في جزء في القلب كده اسود وفي جزء في القلب الأبيض اللي هو تعرض الفتن على القلوب الفتن دي بقى فتنة الفلوس اللي تعرضت لها فتنة الرجل فتنة التأخر في الزواج فتن كتير قوي وفتن تعتبر في مقتل لأنها بتبقى في أساسيات الحياة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب عودا عودا عودا عودا كعود الحصير فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء ومن هنا بيأتي الضعف ضعف القلب وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ومن هنا تأتي القوة للقلب لأنه القلب بيمرض بآثار هذه الذنوب وبيضعف بالتالي ومن هنا بيبقى الإنسان في هذا الصراع فأول حاجة هي بني أدمة كسائر البني أدمين إنسانة عشان كده سميتها فتنة إنسانة إنسانة عندها الخير وعندها الشر فألهمها فجورها وتقواها وهديناه النجدين ها آدي طريق الشر وآدي طريق الخير فأي إنسان قد يتعرض لذلك ليس معنى إن الإنسان قد يقع في الذنوب انه انسان مغضوب عليه من ربنا ليه ادي المعنى التاني لان ربنا قد يروض العبد من خلال هذه الذنوب ليكسره له لان ربنا بيحب انكسار العبد ليه لان ربنا عند المنكسرة قلوبهم لان الابتلاءات دي كلها انما هي تهذيب لا تعذيب فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى قد يبتلي العبد ببعض الذنوب ليهذبه بها عشان لما يعمل حاجة زي كده يرجع يندم ويتوب وينكسر ويفتقر كان سعيد بن المسيب يقول في قول الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ عارفين ربنا يقول نعم العبد إنه أواب كان يقول العبد الأواب هو الذي يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب إلى أن يختم الله عز وجل له بالتوبة فهي الفكرة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر يبقى علامة المؤمنين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فهو كده يقع بس يلحق نفسه بسرعة إذا ذكر تذكر وهو ده علامة الإيمان لو بدأ بعد شوية يذكر فلا يتذكر ويبتدي يماطل ويبتدي يسوف ويبتدي يبعد يبقى ده بدأ يبقى الضعف الإيماني وضعف القلب يبقى أشد لغاية ما يغلب الشيطان ويستحوذ الشيطان على هذا القلب هذه الطريقة الشيطانية في أنه يزين ويعدهم ويمنيهم لغاية ما يضعف الإنسان تماما فيبقى رقم واحد البني أدمين بيغلطوا وكل بني آدم خطاء رقم اتنين ربنا قد يبتلي العبد بهذه الذنوب علشان يذيقه طعم في العبودية من خلال الندم والتوبة ويبقى أعظم قربا إلى الله تبارك وتعالى وأنا بقول الكلام ده عشان هي بتقول هو هيعيش عيشة كويسة وخطيبته هتعيش عيشة كويسة وأنا اللي اتعذبت وأنا اللي ضيعة وأنا اللي مش حلوة قوي وأنا اللي متأخرة في الجواز وأنا اللي اخواتي كلهم متجوزين إلا أنا وأنا اللي رغم ان انا بعمل طاعات وبعمل عبادات وبعمل حاجات الا انه باين ان ربنا مش راضي عني وعشان كده ما بتجوز دي بقى رقم ثلاثة ربنا يقول فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمني طول ما معايا فلوس الحمد لله معانا فلوس الحمد لله والحمد لله آه عندي زوجة الحمد لله آه عندي زوج الحمد لله عندي ولادي آه كده فل قوي كده ربنا راضي عني زي الراجل من بني اسرائيل اللي كان يقول يا ربي كم اعصيك ولا تعاقبني يا سلام ده ربنا بيحبني قوي يا جماعة ده انا بعمل ذنوب بعمل ذنوب وربنا حبيبني بيديني فلوس وبيديني آه مال وبيديني عيال وبيديني جاه ومنصب وبيديني اللي انا نفسي فيه قال له يا ربي كم اعصيك ولا تعاقبني قال الله كم أعاقبك وأنت لا تدري ألست قد حرمتك لذيذ مناجاتي هي العقوبات جواز وعدم جواز آه بطلوا كلام الدروشة وكلام المشايخ اللي بيطبطب علينا ده آه هو كده معايا فلوس معاك قش بتسوى قرش معايا زوج أبقى قدام الناس يبقى أنا كده تمام طالما متجوزة انما مش متجوزة يبقى انا مش تمام يبقى انا هيبصوا لي ليه اصلا انا مش حلوة قوي اصلا انا مش عارفة ايه او اكيد انت وراكي حاجة ايه ما هو كده اشمعنى متأخرة في الجواز وقبل كده قلت لكم الارقام يعني 18 مليون امرأة معدية سن ال 30 في بلدنا كلهم وحشين وكلهم مساسهم جن وكلهم محسودين وكلهم عامل لهم عمل وكلهم كلهم 18 مليون ليه بقى يا فندم في مشاكل في اقتصاديات صعبة في مشاكل اجتماعية في تغيرات اجتماعية ضخمة في زماننا النهاردة معايير الجواز اختلفت مع الزمان المفتوح اللي احنا فيه مع المنكرات والأخطاء اللي احنا فيها مع مع معايير الجواز اختلفت فبالتالي ان انت تحطي معيار اي بني ادم بقى انه يحط معيار لحب ربنا من الدنيا ربنا قال لما قالوا أما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه نعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني قدر عليه رزقه ما ادتنيش فلوس يبقى ربنا ما بيحبنيش ما ادتنيش زوج يبقى ربنا ما بيحبنيش قال الله كلا الاتنين غلط والله العظيم الاتنين غلط لا لما اداك كان بيحبك ولا لما خد منك كان بيكرهك ها فاكرين لما قلنا ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال مش معنى انه فتر عنك الوحي شوية ان ربنا كرهك لكن ربنا سبحانه وتعالى من سنته في الكون من حكمته في الكون انه يبسط ويقبض يقبض ويبسط يمنع ويعطي وعين العطاء في المنع يمنع عشان يدي سبحان الملك ابن القيم بيقول وهذه سنة الله الجارية في خلقه أن منعه عين العطاء انظر كيف بسط يد يوسف بعد السجن يعني بصوا كده سيدنا يوسف كان في القصر بس كان عبد رقيق بالله عليك يعمل ايه سيدنا يوسف عشان يبقى وزير ياخد لها كام سنة دي يعني يشتغل ويعتق نفسه بقى يشتغل كتير ويقول لهم بقى يا جماعة هعمل المكاتبة اللي كانوا بيعملوها دي اللي هو ايه هدفع تمني يشتغل بقى كتير جدا عشان يعرف يلم فلوس ويعتق نفسه وبعدين يبتدي يشتغل بقى من ده كان عبد رقيق يبتدي بقى ياخد الطريق حبة بحبة لغاية ما يوصل يبقى وزير دي تاخد كام سنة ممكن تاخد عشرين سنة يوسف عليه السلام خرج من السجن فأعطاه الله كل ما فاته وأزيد فبسط يده في الخيرات فصار عزيزا في مصر صار وزيرا في مصر وأتى له بأبيه وأمه وأتى له بإخوته إيه ده بقى كل ده ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ربنا يبسط للعبد إذا منعه يديله يعني فهميني يعني فهمني يلي الأمور مش م... مش متظبطة معاك وانت على الطريق وانت مركز وانت فاهم ان ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد منك من العبادة والطاعة ومن التوحيد و و ومركز إذا منع عنك فاعلم يقينا أنه سيعطيك عطاء من لا يخشى سبحانه وتعالى الفقر لأنه الغني سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم من وصيه كذا كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر لأنه عبد الله الغني حيغنيك حيغنيك وهذه سنة الله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى حيغنيك وهذا هو اليقين ويقيني بالله يقيني حسن ظني بالله هو ده الشيء اللي أتشبث به وأنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وأنا ظني في الله أنه لا يتركني إن كان يعلم أن الزواج يصلحني هيجوزني إن كان يعلم أن المال يصلحني هيديني لأنه منزه عن البخل سبحانه لأنه الغني الكريم الأكرم المنان المعطي جل وعلا ده اليقين ده المعنى اللي لازم نبقى فاهمينه في قضية الرزق وفي قضية المنع والعطاء ربنا بيدي ليه وبيمنع ليه يديك عشان ما تيأس ويمنع عنك عشان ما تغترش يمنع عنك عشان يبقى ابتلاء يأتي بقلبك له عشان لو الإنسان تخيلوا كل اللي نفسه فيه بياخده هيبقى عابد هواه هيبقى عابد شهواته لكن ربنا يربينا بذلك يربينا بذلك حتى تربية الإنسان لنفسه وتربيته لغيره لازم يبقى فيها منع وعطاء يعني كل الولاد محتاجينه ندهولهم وبعد كده خلاص يستأسدوا علينا يعني ايه يعني ايه ما بتجيبليش يعني ايه ما فيش يا حبيبي ما فيش انت شايف الازمات الاقتصادية اللي احنا فيها مش قادر يا حبيبي يعني ايه مفيش يبتدي بقى خلاص انت شغلتك انك تجيب لي انك تلبي لي رغباتي طالما مفيش انسى قلت لكم مرة راجل لقوه وراجل ايه بقى شنا ورنا يعني راجل حاجة كده جامدة جدا في المؤسسة اللي هو شغال فيها يقول لك لما بيكح الناس بترتعش الراجل ده لقوه بيجري بيجري على السلالم وابنه ابنه ماشي بيضربه بالحذاء تخيلوا بقى تخيلوا حاجة زي كده وطلع في الاخر خالص ايه بقى ان الاب ما جابش موبايل الجديد اللي الماركة الجديدة والفيرجن الجديد الاصدار الجديد بتاع كذا ما جابهولوش قال له انت كده طب اهو الناس قعدت تقول له يا ابني كذا يا ابني كذا ده انت كذا وقعدوا يعملوا فيه الولد بص على ابوه يقول له هيمشوا وحسابك معايا حسابك معايا اه وصلت لكده العقوق اه ماسك ايه بقى ذل على ابوه ده شاف ابوه بيعمل ايه ده ايه اللي حصل اهو ربنا سلط ابدان على ابدان هو الراجل ده اصلا في المؤسسة اللي هو شغال فيها لعله يظلم فظلم في بيته هي كده كما تدين تدان تلاقي الانسان ده يظلم يتظلم تلاقي دايما المشاكل بتاعه الخيانة الزوجية عقوق الاولاد كذا جوه بيته ما هو كده هو كده ربنا سبحانه وتعالى سنته جارية في خلقه على ذلك يبقى الرسالة بتقول لك يا صاحبة الرسالة ويا كل مبتلى ويا كل من قد تقع في هذه الفتن مش معيار مش معيار خالص العطاء انه معيار الحب والمنع انه معيار الكره مش كده نهائي انت بتقولي ان احنا محتاجين خطوات عملية شوفي الخطوات العملية انك تقفي وتحققي عبودية الانطراح تعرف الانطراح عبودية الانطراح على العتب الانطراح على الباب على باب الله عز وجل عبودية الافتقار والانكسار لان ربنا سبحانه وتعالى يعطي هؤلاء ما تختاريش لا اختيار لك قبل القضاء ولا مرار بعد القضاء وهيجان الحب في حشو البلاء حال اهل الرضا ما تختاريش ما تقوليش جوزني قول لي يا رب ارزقني الزوج الصالح مش لازم فلان ده مش لازم كذا واعرفي انما بني على باطل يؤدي الى باطل انت قايله من البدايه ان دي ذنوب وان انا كنت بقع في اخطاء وما كانش عندي حل ان لازم اقابله واكلمه واعمل له اكل واسوي له فخذلك فيه لانه ما عند الله لا ينال الا بطاعته ان روح القدس نفث في روعي ان نفسا لن تموت حتى تستوفي اجلها فاتقوا الله واجملوا في الطلب اجملوا في الطلب اجملوا في الطلب طلب الرزق فهو ده انما من سكة المعاصي هتؤدي الى الخذلان ولو اتجوزتي مش هيبقى الزواج المبارك ولو بقت قدام الناس ما هو ناس عادية يعني وبتعص ربنا ما بيصلوش اصلا وعايشين كويس مين قال لك انه عايشين كويس ومين قال لك ان خاتمة الخاتمة بتاعتهم هتبقى عاملة ازاي ومين دراك بالمشاكل النفسية اللي عندهم مين علمك ومين فهمك هي العملية بابتسامات الوجوه اللي قدام الناس ما كله بيعمل الحركات دي علشان خاطر الناس ما تقولش والناس ما تعملش ما تعرفش البيت عامل ازاي مظاهر وخلاص من بره يا الله الله ومن جوه يعلم الله زي ما الناس ما بتقول فهو ده فبالتالي ما تحطيش دي المعايير الحل واحد عبودية الانطراح دي تعمليها ازاي تتعلمي في جوف الليل المظلم كيف تداوي قلبك من التعلقات دي العلماء قالوا يتداوى القلب بأشياء منها التضرع في السحر التضرع في السحر فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا استستغيثون ربكم فاستجاب لكم اتعلمي تبقي أواها شاكية لله تبارك وتعالى وتشتكي إلى الله ليفتح لك الأبواب اتعلمي انك تتقربي لربنا سبحانه وتعالى باسمه الفتاح اذا كانت الابواب مغلقة في كذا وكذا انت اتعلمت ده يوم ما عملتيها في الحجر ويوم ربنا ردك الى عملك وكذلك في هذا الضعف البشري استقوي بربك القوي عيشي مع الفتاح احنا قلنا كل شوية نقعد نقول اسامي من اسامي ربنا سبحانه وتعالى عيشي مع الفتاح ليفتح لك ابواب مغلقة عيشي مع القوي ليقوي ايمانك ويقوي عزمك زي ما ربنا وفقك ان الذنوب الصعبة اللي الناس بتقول من المستحيل ان الواحد يخلص منها طالما اتعود عليها وبفضل الله عز وجل بقالك شهور تركاها وما بتعمليهاش رغم كل المغريات فكمان بفضل الله عز وجل ستتركي هذا الانسان لله لان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وانت على يقين ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة ان ربنا سبحانه وتعالى سيرزقك عليك بعبودية الانطراح عليك بأن تسألي الفتاح العليم سبحانه وتعالى عليك بأن تستقوي بالله تبارك وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله عليك بأنك تأخذي بأسباب الرزق الحلال وعلى رأسها كثرة الاستغفار وعلى رأسها أنك فعلا تتقي الله عز وجل وتراقبي الرب سبحانه وتعالى في خلواتك وفي أحوالك وفي عملك وفي كل أمرك ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وأنك تسبيها على ربنا لأن ربنا سبحانه وتعالى من يتوكل عليه يعطه لأنه ومن يتوكل على الله فهو حسبه لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا يا أختاه يا أختاه الله يمتحن صدقك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فاستوثقي بالله وكوني أكثر يقينا فيه سيعطيك ويفتح لك وساعتها تبقي تبعت لنا وتقول لنا زي ما هنتينا كده وبشرتينا ببشريات كرم ربنا عليكي لما رجعك لشغلك ولما تاب عليكي من ذنب مر كنت بتقعي فيه فإن شاء الله تبشرينا بأن ربنا سبحانه وتعالى فتح لك أبواب الرزق علينا باليقين يقيننا بالله يقينا أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من بين ملف الحياة